سلام لكم ونعمة أيها الأحباء في كل مكان الواقع أنه على إحدى قنوات التلفزيون المصري يومي 6 و7 نوفمبر سنة 2007 برز على الملأ أحد المذيعين المرجو فينا ذعراً من وابل الأسئلة التي أثارتها قناة الحياة محاولا إشهار سيف الإسلام العتيق لانتزاع عنترية مفقودة على الساحة بغزوة أحد القبرصية المزعومة للقضاء على القم الزكرية وقناة الحياة وشعاره السيف هو الحل يعني شيء يعني انا مش عايز احرض حد على حاجه ولكن انا بقول ايه نعمل اضعف الايمان هنا مصر وانا وانا سالته حقيقه في الموضوع مين اللي يستطيع وفي يده ان يسحب الجنسيه من هذا الرجل عرفت ان القانون بيقول ان وزير الداخليه له الحق في تقديم هذا الطلب وان مجلس الوزراء يوافق عليه انا النهارده بناشد السيد رئيس الجمهوريه اما صوره الارهاب الاسلامي الأصيل فقد اتضحت جليا في هذه الحلقات ودعوني أوجه لهذا المذيع مقولة جرير الشهيرة للفرزدق قال زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع ولست أدري لماذا هاج ذاك المذيع كل هذا الهياج الصاخب حتى يقول أنا واخد الموضوع ده بحرقة شوية أنا واخد الموضوع ده بحرقة شوية
ليه؟ هل لأني مدحته على مواجهة شيوخ الإسلام ليردوا على الأسئلة التي أثرتها على قناة الحياة فاضطر تحت وطأة التهديد من الإرهاب الإسلامي وإلقائهم مية نار على سيارته كإنذار لما سوف يحدث له هلا محمود اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ محمود كيف حالك يا استاذ عمرو كل سنة وانت طيب وانت طيب يا حبيبي اهلا بيك اتفضل آه، ما عرفتناش التحقيقات وصلت لفين بالنسبة لعربيتك
لا يعني عند ربنا بقى كل ده مش مهم العربية فداكوا
فربما هددوه بما سبق أن هددوا به الدكتور سيد القمي أو ربما ذكروه بما فعلوه مع الدكتور فرج فوده ونصر حامد أبو زيد وزوجته ونوال السعداوي وزوجها فكانت هذه البرامج بمثابة إعلان استتابته وربما من أسباب التهديد أيضا الحلقات والحوارات التي أجراها مع أصحاب الفضيلة الشيخ خالد الجندي والشيخ علي جمعة المفتي وإحراجهم في مواضيع حساسة خاصة عندما قال لفضيلة المفتي يعني الإسلام ما فيهش حرية عقيدة
في الدين ده يا فندم احنا ما عندناش حرية الاعتقاد والواقع أنني يهمني بالدرجة الأولى الحفاظ على حياة كل إنسان لأنه خلقة الله إذا قل ما شئت يا عزيزي لحماية نفسك وامسك بسيف الإسلام مع الإرهابيين فمواجهة الإرهاب الإسلامي ليست أمرا جديدا بالنسبة لنا نحن المسيحيين فقد اعتدنا عليه منذ دخل ابن العاص بلادنا وحتى دماء الكشح وما بعد الكشح والواقع أن اللجوء لهذا الحل الإرهابي إنما هو إعلان لفشل فقهاء المسلمين وعلمائهم في الرد على أسئلتنا حول الإسلام وهكذا تأكد للعالم أجمع هشاشة الإسلام وعجزه عن الردود الموضوعية المنطقية وتم الكشف عن حقيقة الإسلام الإرهابية التي يحاول أتباعه إخفاءها بالكلام المعسول في الحفلات الرمضانية والمحافل الدولية وبعد سأضمن تعليقي على هاتين الحلقتين عشرين نقطة كالآتي واحد أمور شخصية اثنين فكرة منطقية ثلاثة ادعاءات تمويهية أربعة اتهامات تلفيقية خمسة النعامة الغبية ستة تناقضات جلية سبعة تخوفات هستيرية ثمانية القيادات الإسلامية تسعة عبارة ضبابية عشرة المقدسات المسيحية 11 أكاذيب تجميلية 12 الجذور الإرهابية 13 أزمة حقيقية 14 تحريض الحكومة المصرية 15 استنجاد بالبلاد العربية 16 إحراج القيادات الكنسية 17 تهييج القاعدة الشعبية 18 إثارة فتنة طائفية 19 اقتراحات عنترية 20 حلول جذرية اسمحوا لي ناخدها واحدة واحدة كده أولا الأمور الشخصية طبعا مش هقدر ألم بالعشرين دول كلهم في الحلقة دي فناخد على قد ما ناخد ونرجع الباقي إلى الحلقات القادمة بمشيئة الله أولا الأمور الشخصية الواقع أنه ليس في الحلقتين ردود موضوعية على أسئلتي التي بلغت 260 حلقة وإنما تعرضوا لأمور شخصية وتهديدات متنوعة وشعوري بإزاء هذه الأمور أنا لا أندهش مما حدث من هذا المذيع وغيره في هاتين الحلقتين فما هذا إلا رد فعل للصدمة التي أحدثتها حلقاتنا فلقد تعرض هو ومن معه لأمور شخصية تخصني ولكني لا أهتم بأي أمر شخصي فاهتمامي هو بالأمور الموضوعية فقط لهذا لن أتدنى إلى مستوى الأسلوب الذي نوقش به هذا الموضوع كما أن السيد المسيح علمنا أن نغفر لمن أساء إلينا فليسامحكم الله أحب أن أوضح أن هذا التسامح ليس من منطلق الضعف كما تدعي ولكنه من منطلق القوة التي قيل عنها عندكم العفو عند المقدرة في كتاب أساس البلاغة جزء واحد صفحة 133 دي حاجة حاجة تانية التهديد بسحب الجنسية من الأمور الشخصية الجنسية المصرية نحن نسحب الجنسية المصرية الجنسية المحترمة وبهذا الخصوص أحب أن أقول لهذا الفارس الهمام وأمثاله أن جنسيتي المصرية ليست مثبتة في ورقة تسحب مني بل موثقة في دماء الفرعونية التي تقدست بسر المعمودية في العصر القبطي للتاريخ الفرعوني الأصيل وهذا ما عبر عنه حكيم العصر بقوله مصر ليست وطنا نعيش فيه بل مصر وطن يعيش فينا في دمائنا أما أنت يا عزيز الفاضل فابحث عن جنسيتك الأصلية فربما تجد نفسك من بني قريش أو من بني قحطان الذين غزوا بلادي واحتلوها وادعوا أنهم أصحاب البلاد ولقد ذكرتني بالمثل القائل الدار دار أبونا والغرب طردونا سحب الجنسية ثم لمعلومتك الشخصية اعلم أنه عندي جنسية أخرى لا تستطيع أنت ولا أي سلطة على الأرض أن تسحبها مني إنها الجنسية السماوية التي وهبها لي الفادي والمخلص يسوع المسيح عندما قبلت في قلبي فاديا ومخلصا أحب أقول لك أنه مستعد أن يمنحها لكل من يقبله الآن لك ولغيرك ثم ننتقل إلى اتهامات وإهانات شخصية برضه منها قضية التزوير قال ضيف البرنامج المحترم أنا أعلم علم اليقين في أنه كان محكوما عليه في إحدى الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس وحبس وترك ليخرج سطرا سرا كرجل دين أنا أعلم علم اليقين أنه كان محكوما عليه في إحدى الجرائم التي ي- يعاقب عليها بالحبس وحكم عليه بالحبس وترك ليخرج سترا لرجل دين من امتى القانون والحكومة المصرية تتستر على المزورين يا فضيلة الدكتور وخاصة لو كانوا من المسيحيين ثم اني اتحداك ان تأتي بالحكم وتعلنه واريد ان اقول لك عيب عليك ايها المدعي ان تفقد مصداقيتك أم أنك تتبع خطى رسولك بأن الحرب خدعة فأباح الكذب في حالة الحرب وعلى الزوجة وعلى الأصدقاء بحسب ما جاء في صحيح البخاري جزء 3 صفحة 1102 باب الحرب خدعة وفي صحيح مسلم جزء 3 صفحة 1361 باب جواز الخداع في الحرب ويدعي ضيف البرنامج هذا قائلا وقيل له اذهب الى انجلترا اقعد هناك فراح برايتون وعمل مشكله بين السود والبيض فعزل من الكنيسه في برايتون وقيل له اذهب إلى إنجلترا واقعد هناك راح برايتون عمل مشكلة بين السود والبيض فعزل من الكنيسة في برايتون
بتقول راح برايتون عمل مشكله بين السود والبيض الواقع ان كلامك هذا لا يستحق سوى ضحكه ساخره فما هو دليلك وبرهانك ايها المحامي المحترم ولمعلوماتك ليس في برايتون اي مشكله بين البيض والسود في كل تاريخها الطويل اولم تقل ان برايتون موجوده في انجلترا وليست بامريكا حيث مشكلات السود والبيض يبدو أنها اختلط عليك الأمر فكلها بلاد الفرنجة وتقول عزل من الكنيسة في برايتون في حين أنك بتقول الخطاب الذي قرأته أنه تسوية معاش وليس عزلا ينبغي ألا تتورط يا عزيزي في إصدار تصريحات كاذبة فهذا لا يليق بمركزك الكبير وحيث أنك قد أص- أصدرت في أقل من نصف ساعة تصريحات كاذبة على الملأ قضية التزوير مشكلة السود والبيض موضوع العزل من كنيسة برايتون ثلاث أكاذيب في نصف ساعة أفلا يدل ذلك على عدم مصداقيتك في كل ما تدعيه يا رئيس المجلس الأعلى ثم ادعاء وجود عقدة وثأر شخصي بخصوص ما قيل عن أخ ليا قسيس أيضا كان عنده مشكلة وخناقة مع فلاح وضربوا بعض فمات في الخناقة على إيد واحد مسلم فابتدى أبونا زكريا بقى يدور على الثأر ليه أخ قصيص أيضا آم، القصيص ده كان عنده مشكلة أرض في بلد من البلاد في الريف خناقة فمش عارف إيه ضربوا بعض مات في الخناقة مات على إيد مين واحد مسلم خناقه زي اي خناقه ممكن تجرى في اي حته فابتدى ابونا زكريا بقى يدور على الثأر لان اخوه ده هو اللي كان بيعلمه كل حاجه وهو اللي كان بيظبط له كل حاجه الثأر هات لي بقى المسلمين وهات لي وهات لي تعليقي كلامك لا أساس له من الصحة فاثبت صحة ما تقول بالدليل والبرهان والواقع أنا لا أندهش من أساليب الأكاذيب هذه فقد عشنا بينها واكتوينا بنيرانها كثيرا ثم أليس الثأر يا عزيزي يكون من نفس العمل قتل بقتل عين بعين وسن بسن فكيف تكون التساؤلات التي أتساءلها ثأرا ثأر الفعل يبقى كلام إلا إذا كنت ترى أن التساؤلات هذه إنما هي قتل للإسلام إيه رأيك؟ مش عارف ثم نأتي إلى توجيه شتائم وكلام جارح حيث يقول المضيف دع القافلة تسير والكلاب تعوي وتعليقي يبدو عزيزي الفاضل أنك مثل شيخك الذي قال بيت الشعر عن الكلب العاوي واعتبره وحيا سماوي قال لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح الصخر مثقالا بديناري يعني بقى كان غل الحجر يعني لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر دينارا مش كل واحد يتكلم أرد عليه أنا حضرتك لا لا لما مش شتيمة
ويبدو أن هناك آية نسخ حرفها وبقي حكمها عن الكلاب العاوية في سورة القردة والخنازير ونحن لا ندري عنها شيئا ثم قول الدكتور الشيخ المريض ربنا يشفيه اللي اتصل بالتليفون قال إن هذا الشيطان يعني بيقصدنا أنا الذي باع نفسه للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية وباع بلده وباع كنيسته وباع دينه وباع شرفه وعرضه ان هذا الشيطان الذي باع نفسه للمخابرات الامريكيه والاسرائيليه وباع بلده وباع كنيسته وباع دينه وباع شرفه وعرضه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه يا سلام يا سلام حبيبي ما أصدق قول السيد المسيح أنه من فضلة القلب يتكلم الفم فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور ربنا يسامحك وينظف قلبك ولسانك فقط إن كنت تتوب إليه عزيزي هل عندك أي دليل أو برهان على كل اتهاماتك الكاذبة يا فضيلة الدكتور أما أننا نعتبرها فتوى جديدة نضيفها إلى فتاوى بول البعير وبول الرسول ورضاعة الكبير إلى آخره فتاوى على كل حال ناتي الى الادعاء بانني ضعيف كما قال السيد المذيع الفصيح يقول ايه على فكره ده بيتهت وبيخاف هيبقى في حاله هستيريه زي كره الاسكواش كده تعليقي اقول لك يا عزيزي ان هذا الادعاء ما هو الا عمليه اسقاط كما يعرفها علم النفس اللي بتقول انك دارس ليه قلتها في الحلقه فهذا ما ظهر عليك طيله الحلقه حتى قلت لازم نعمل حاجه والا هيجرى لي حاجه مين بقى اللي بيلعب زي الكره الاسكواش نحط الصوره بتاعتي دلوقتي ونحط الصوره بتاعتك ونشوف مين اللي بقى زي كره الاسكواش ومين اللعيب عموما دعنا من هذه الامور الشخصيه التي لا تهمني في قليل او كثير وناتي الى نقطه اخرى فقد تحدثت في النقطه الاولى عن الامور الشخصيه أتحدث الآن عن النقطة الثانية وهي مناقشات موضوعية المطالبة بالمناق... المطالبة بالمناقشات الموضوعية المذيع قال إيه؟ قال جاي لي مسجز أو مسجات زي ما بيقولها كتيرة بتقول ناقشوه في اللي هو بيقوله عشان تعرف الحقيقة أيوة صحيح ولو انه اتريق على الكلام ده وقال ايضا كل الناس بتقول يا جماعه شوفوا الحاجات اللي هو بيقولها ايه ونقول عكسها بس كده عكسها وخلاص ولا نتفهم فيها بس يعني كده حللها واضاف المذيع قائلا رسائل اخرى بتقول طب يا جماعه ناقشوه جايز كلامه صح طب يا جماعه ما تناقشوه جايز كلامه صح طب حلو دي مطالب جميله طب كان الرد بتاع المذيع وضيوفه على ذلك ايه بقى قال المذيع احنا هنناقش ايه وبعدين اضاف حاجه خطيره خطيره جدا محتاجه لتفكير بيقول ايه اهو ده الفخ اللي هم عايزين يدخلونا فيه اه نناقش مين نناقش ايه مناظره مين يا جماعه في فرق بكل الاخوه اللي بعتين لي ناقشوه هو ده الفخ اللي هم عايزين يدخلوه نناقش مين نناقش ايه مناظره مين ايوه هو ده الفخ اللي عايزين يدخلونا فيه عزيزي ماذا تقصد بالفخ ده ايه بتقصد يعني ايه المناقشات دي هتبقى فخ هو انتم صيدا يا حبيبي عشان خاطر تقعوا في فخ ليه كل هذا التخوف من المواجهه اما ضيف البرنامج العزيز فليه ما ينفعش مناقشات ما تنفعش ده حتى جوه الدين الاسلامي نفسه ما بتتناقش يا أه ليه اصل لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسئكم يا حرام يعني الكلام يقول ايه يعني الكلام اللي بيتقال ما يتناقش ما ينفعش حتى جوه جوه الدين الاسلامي نفسه ما بتتناقش يعني ال- الكلام اللي بيتقال ما يتناقش تعليقي لحضرة المذيع مش ده فع- فعلا مأساة ان الامور دي ما تتناقش والاسئلة ما تتجاوبش يا خبر ابيض ما تتناقش حتى جوه الدين ما تتناقش ليه كده ما هو الامر موجود لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسيكم ثم قال المذيع قعدوا سنين يقولوا لنا ايه يا جماعة انتم مديينه قيمه لما تناقشوه تدوا له قيمه تعليقي اولا مين قال لك الكلام ده مين اللي قال الكلام ده انه بتدوا له قيمه مين دول وهل هم مخلصين فعلا في الكلام اللي بيقولوه وعايز اقول لك ان قيمتي في المسيح الذي جعلني ابنا له يقول صرت عزيزا في عيني وانا احببتك قد احببتك واضاف المذيع قائلا في ناس لسه مع فكره الحوار ويكمل يقول حوار مع مين ما ينفعش ده راجل مش عنده حجه ولا عنده حاجه صحيح طيب اذا كان ما عنديش حجه ولا عندي حاجه طب امال ايه المشكله تعبانين ليه فالكلام الفاضي لا يستجيب له احد لو واحد قاعد جدا في مالطا يقول كلام فاضي حد هيهتز ليه طب ليه تعبانين لو كان كلامي فاضي وقال المضيف نناقشه في ايه ده راجل بيقول الضيف نفسه بقى اللي كان موجود المحترم راجل بيقول ان القران فيه اغلاط ويقول كلام بذيء على سيدنا محمد يقول كلام بذيء على المناسك زي الحج مثل هذا الكلام لا يناقش وتعليقي طب تعالوا ناقشونا وشوفوا المراجع اللي احنا بنقولها هل هي ادعاء ولا حقيقه هل تذكرون كلام الأستاذ عبد الفتاح عساكر لما قال وهتشوفوه دلوقتي أتحدى لو حد يرد على اللي في قناة الحياة لا فضيلة الشيخ ولا غيره
على النت وعلى قناة الحياة بتدخلوا فيها ولا لا أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام ليه ما يقدرش لا أستاذنا يقدر يرد ولا غيره ليه لأن اللي على النت وفي قناة الحياة ماسكين روايات
ألا يعتبر ذلك إعلان تخاذل وتخوف من المواجهة وبالرغم من هذه الاعتراضات الخطيرة نسمع نغمة أخرى نأتي إلى نقطة ادعاءات تمويهية وهو ادعاء التهرب من المناظرات يقول المذيع بالمناسبة في ناس كتير حاولوا يناظروه ويهرب وقال أحد المتصلين أنا الراجل ده أعرفه من أكتر من تسع سنين من خلال البلطوق يا إذا كنت أنا لم أدخل البلطوق إلا من ست سنين وبالتحديد سنة 2001 يبقى ليه التمويه والكذب وتقول أكتر من تسع سنين هو كان فيه بلطوق أصلا من تسع سنوات ويقول تهرب من مناظرة علنية عرضناها عليه تعليقي عزيزي أنني لم أتهرب قط من المناظرات بدليل مناظراتي مع الدكتور الشيخ أحمد السويدي السعودي والشيخ مازن المصري وغيرهما والمناظرات موجودة على موقعنا بالإنترنت اللي هيبان على الشاشة وإنما اشترطت أن يكون المناظر خريج جامعة الأزهر ومن العلماء الذين يمثلون الإسلام فأنا لست مطية لمن يريد الشهرة أو اغتراف الأموال من أرصدة الدعوة الإرهابية ويدعي المتحدث أن آخر مناظرة قال إن هو مش قادر إن أنا يعني قلت مش قادر أوصل لأسباب أمنية عايز موافقة الجهات الأمنية ليه بقى هو بيرفض المناظرة ده كلام وتعليقي أولا هذا كلام كذب في كذب فالمناظر كما قيل لي من مسؤول برنامج سؤال جريء الأستاذ رشيد اللي اتخاطبوا معاه اشترطوا أن أذهب بذاتي وبجسدي إلى مركز ديدات في جنوب أفريقيا ولكن الأستاذ رشيد تحفظ من خدعة الحرب الإسلامية طلب من المسؤول أن تتم المناظرة في قناة الحياة في برنامج حوار جري فرفض مما فضح خطتهم التي أصروا عليها وإن كانوا صادقين فأنا على الهواء الخميس القادم بمشيئة الله في سؤال جريء فمرحبا بكل مناظر ليجيبنا ليجيبنا على الأسئلة التي نريد أن نعرف إجابتها يجي مستحضر كده ويقول أنت سؤالته في كذا كذا وكذا وأنا هرد عليها ويا ريت في الأول يردوا على أي site من السايتات الكتيرة بتاعتكم وأي قناة من القنوات الكتيرة بتاعتكم نعم تحدثنا إذا عن ثلاث نقاط الأمور الشخصية المناقشة الموضوعية الادعاءات التمويهية ونأتي إلى النقطة الرابعة اتهامات تلفيقية التهمة الأولى الترجح على الدين الإسلامي يقول المذيع وما اقدرش اقول غير انه هو بيتبجح على الدين الاسلامي تعليقي يا عزيزي اني مجرد قارئ اقرا كتب الاسلام فقط فان كانت هناك عبارات تبجح فتكون من تراثكم وكتبكم كما كتبها علماءكم فلماذا تلومني انا لوموا كتبكم لوموا كتبكم وكتابكم وكتب التراث التهمه الثانيه يقول انني افرق لا اجمع يقول ضيف البرنامج رجل الدين دوره انه هو يجمع ويوفق ويخلي الحياه افضل وتعليق اذا فما رايك في دور كل من الشيخ الشعراوي وديدات وعماره والدكتور زغلول النجار وحضرتك على طول التاريخ وعرضه كثيرون هل كانوا يجمعون وما رأيك في نبي الإسلام نفسه كم قتل وفرق عائلات وسبى نساء وباع أطفال وحرض على قتل المسيحيين في سورة التوبة 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق والإسلام من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وما رأيك في من يتهجمون على المسيح كما اعترفت أنت عندما قلت مين هنا جه وقف وقال أن السيد المسيح كذب ثم اعترفت بعدها مباشرة قائلا ممكن فيه أيوه كلمة حق انزلقت من بين شفتيك لكن الحجة بتاعتك بقى بس مش بالجهرة دي مين هنا جه وقف وقال للسيد المسيح كذا او ممكن فيه بس مش مش بالجهر ده يا سلام إذا فأنت تعترف أنه فيه من يتهجم على المسيح من المسلمين ومنهم الشيخ الشعراوي عندما تحدث عن مثل العذارى آه، الحكيمات وقال ذلك جهرا في التلفزيون ايه رايك بقى ايه رايك يا حبيبي طيب التهمه الثالثه اصل التهم كتير بيتهموني ان انا بخترع قصص اخرى عن محمد يقول المذيع حلقه امبارح كان بيتكلم عن شخص اخر غير سيدنا محمد قصه اخرى لسيد الخلق محمد تعليق هو انا يا حبيبي اللي اخترعت السيره النبويه لابن اسحاق وابن هشام والحلبي وغيرهم وهل انا اخترعت الاحاديث المحمديه في صحيح البخاري صحيح مسلم وبقيه كتب الاحاديث التي اقرا منها عن اقوال وسلوك محمد ما هي كتبكم توما الرابعه يقول ايه بيخترع دين اخر وقصه اخرى للاسلام يا راجل طب قول لي انا اخترعت ايه بالتحديد وانا اقول لك عن المرجع الذي اخذت منه هذه الاقتباسات هو برضو انا اللي اخترعت رضاعة الكبير وبول البعير وبول الرسول هو انا اللي اخترعت كده ولا ده مكتوب واللي واللي واللي مكتوب عليه اسم ناطحه حتى ولو كان لزانية الكلام في بطن الشاعر التهمة الخامسة اتهام انه بيخترع قصة اخرى للحج اه ده اللي انا قلت لك هتكلم عليه آه يقول بيتقال ان الحج عندنا اسمه الحك مش الحج ويكمل يقول يعني عيب ان نصل ان تمتهن رجالنا ونسائنا وديننا وحضارتنا واطفالنا احنا يتقال ان الحج عندنا اسمه الحج مش الحج عيب يعني عيب ان نصل ان ان تمتهن رجالنا ونسائنا وديننا وحضارتنا واطفالنا ده كلامه اللي بيقوله تعليقي يا عزيزي هو انا اللي بقول كده ولا المراجع العلميه يا حبيبي طيب بص على سبيل المثال للحصر هذا الكتاب اسمه التراث الاسطوره والتراث للدكتور السيد القندي صفحه 163 اهي كتاب نشر المركز المصري لبحوث الحضارة القاهرة الطبعة الثالثة سنة 1999 بيقول ايه بقى؟ اهو مش انا صدق اهو بيقول انه آه، كان هناك طقس عجيب اخر هو الاحتكاك بالحجر الاسود بل ان كلمه حج ماخوذه اصلا من فعل الاحتكاك فهي في اصلها من ح كاف مع الاخذ بالاعتبار في هيئه الحجر الاسود وشكله والفطن يفهم الكلام ده موجود ومكرر في كتب اخرى ومراجع تانية مذكورة هنا الدكتور جواد علي اهو كتاب الدكتور جواد علي الجزء الخامس صفحة 223 مطبوعات المجمع العلمي العراقي بغداد ودار العلم للملايين بيروت الطبعة الثالثة 1980 ثم كتاب الملل والأهواء والنحل للشهرستاني صفحة 247 تحقيق محمد سيد كيلاني ونشر الباب الحلبي في القاهرة 1961 ثم كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل لمحمد حسني عبد الحميد صفحة 62 دار سعد للنشر القاهرة طبعة أولى يا عمي يبقى أنا برضو اللي بدعي إن الحج أصله الحك يا دكتور ما علينا التهمة السادسة الحديث عن عادات الرسول الجنسي وزوجاته بيقول الحقيقة مثلا انه في حلقة من الحلقات بيتكلم عن زوجات الرسول وعادات الرسول الجنسية والرسول كان متجوز 38 واحدة وكان بيجمعهم ازاي والقرآن يعني الحاجات الكذب اللي بيقولها يعني يقول انما الراجل ده يعني زوجها حقيقه مثلا انه في حلقه من الحلقات بيتكلم عن زوجات الرسول ويعني مش عارف كل حاجه بقول معاذ لله واسف ان انا بقول يعني كل جمله لازم هقول وان ده الرسول مش سيد على الخلق لسانك، مش على ارجوكم لسانك.
ده مش على ده لساني اللسان اللي بيتعب.
وعادات الرسول الجنسيه وان الرسول كان متجوز 38 واحده وكان بيتطيب ليهم ازاي آه، القران وال على حد قوله الحاجات الكذب اللي في يعني اشياء كلها يعني هي مش مناقشه احنا هنناقش ايه
تعليق ألا تذخر كتب السيرة المحمدية بالقصص عن زوجات محمد وعاداته الجنسية ألم ترقع تقرأ عن زواجه من الطفلة عائشة في التاسعة من عمرها يوم أن كان هو في الثالثة والخمسين من عمره أولم تسمع عن زواجه من امرأة ابنه بالتبني زينب بنت جحش بعد أن ألغى التبني ألم تقرأ أنه كان أضعف الرجال جنسيا حتى أتاه جبريل بالكفات فصار له قوة أربعين رجل من رجال الجنة ما كنتش عارف روح إلى كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي اللي بيقول فيه محمد الحديث كده كنت من أقل الناس في الجماع الجماع دي كلمة مهذبة يعني حتى أنزل الله علي الكفات وبيفسر الراجل بيقول الكفيت هو قدر أنزلت من السماء فأكل منها وقوي على الجماع يا حلاوة وموجود أيضا في الحديث في نفس الكتاب حبب إلي النساء والطيب ورزقت بالكفات ربنا يرزقك بشوية كفيت يا عمو ألم تقرأ أنه كان يطوف على زوجاته في ساعة واحدة بغسل واحد يا أسد البلاوي ألم تقرأ أنه كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض ده, ده كله أنا اللي مألفه ألم يقل القرآن نفسه في سورة الأحزاب سورة خ- آية خمسين وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج يا حلاوة تصريح كارت بلانش ما هواك الكفيت أنا اللي بكذب وأنا اللي بألف قصص الله يسامحك يا عم نأتي إلى التهمة السابعة الإسرائيليات قال المذيع ده الراجل شغال على الإسرائيليات تاني لعبة الإسرائيليات أنت ما سمعتش ردي على الشيخ خالد الجندي بخصوص كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري آدي تاني كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري للدكتورة أمال محمد عبد الرحمن ربيع نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 2005 وبص في الفهرس ومجالات ردود آه الإسرائيليات صفحة 103 اهو اها وقل لي بالضبط بالضبط قل لي ماذا في كلامي من الاسرائيليات وهي جايبه ان المجالات كلها عن انبياء العهد القديم قصص انبياء العهد القديم لا فيها بول البعير ولا فيها بول الرسول ولا فيها الحاجات اللي احنا بنسال عنها حبيبي التهمه الثامنه اني سبب المشاكل قال احد المتصلين بالبرنامج عمرنا ما شفنا المشاكل عندنا في مصر بين المسلمين والمسيحيين الا بعد الراجل ده ما ابتدى المحطه دي يا حلاوه على الكذب العلني حبيبي هل كانت أحداث الكشح والزاوية الحمراء والأقصر وأسيوط والسويس ودير الأنبا أنطونيوس وكنيسة أبو قرقاص بالفكرية قتلوا فيها الناس بالرصاص والمشاكل منذ الغزو الإسلامي هل كان كل ده بعد برامج قناة الحياة ألا من لحظة صدق ولو مرة واحدة تتيقظ فيها الضمائر لتعترف ببشاعة ما ارتكبه الإرهاب الإسلامي عبر العصور إلى الآن هل أنا من بدأ هذه الأسئلة اللي عملت المشاكل يعترف ضيف الحلقة الكريم بأن محمدا قد تعود على مثل هذه الأسئلة منذ ظهوره إذ قال بالنص عايز أقول لإخواني المسلمين أيوة يا أخي قول لهم هيطلع على الشاشة وهو بيقول لكم وعايز اقول لاخواني واخواتي المسلمين والمسلمات انه منذ نزل الاسلام على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد يتهم بانه كاهن وبانه شاعر وبانه مجنون وبانه انما يعلمه بشر الى اخر التهم الكبيره التي اوردها القران نفسه ولم نسمعها من الرواه سمعناها من القران نفسه
عايز أقول لإخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات إيه؟ أنه منذ نزل الإسلام على سيدنا محمد ومحمد يتهم بأنه كاهن وبأنه شاعر وبأنه مجنون وبأنه إنما يعلمه بشر إلى آخر التهم الكبيرة ده هو اللي بيقول برضه التي أوردها القرآن نفسه وبيكمل برضه يقول ولم نسمعها من الرواه سمعناها من القرآن نفسه طب امال ايه بقى يا عم اذا فما هو الداعي لثورة المسلمين الان التي تقودها انت وغيرك وكانهم يسمعون هذا الكلام لاول مرة من القمص زكريا بطرس ما تقول لهم انا راح اعيد الحاجات ديت مرة ومرة عشان خاطر ياخدوا بالهم ان الحاجات دي كانت من البداية الناس مش مصدقاه أحبائي تكلمنا عن النقاط الأربعة الأولى الأمور الشخصية المناقشة الموضوعية الادعاءات التمويهية الاتهامات التلفيقية ونأتي إلى النقطة الخامسة النعامة الغبية حقيقة من تفكير النعامة الساذج أنها تضع رأسها في الرمال حتى لا ترى المطارد فتظن أنها أنه لا يراها وهنا تحصل على الأمان حتى ولو كان أمانا وهميا تذكرت هذه الحقيقة عندما كرر فض... أستاذ المذيع قولته الشره- الشهيرة يا عمي طب هو ديننا سيء انت شايفه حاجة ما تنفعكش حاجة مش جيدة مالكش دعوة بيه سيب الناس في حالها حلو ولقد تجنب أن يذكر المثل الذي قالوا سابقا في الحلقة إياها لما قال بلا هسوس وخد نادية تجنب ذلك ليتجنب سماع صفات سوسو الإرهابية من جديد
بلاها سوسو خد ناديه مالكش دعوه بيه خلاص انت زعلان ليه هو عاجبنا كده
وما هذا إلا دليل على اقتناعه بتحليلنا لشخصية سوسو وإلا لكان قد ذكر المثل ثانية ما علينا اعلم يا عزيزي أنني أقدم مجرد أسئلة للتفكير للتفكير فيها ولا أجبر إنسانا على سماع كلامي كما أنني لا أضغط على أحد أن يفكر في أسئلتي أنا أقول ذلك لمن يريد أن يشغل عقله ليؤمن بما يقتنع به فما عليك إلا أن تقول للناس لا تشاهدوا القناة كما تفضل ضيفك وقالها ولو أن لك رأي تاني عبرت عنه بقولك ومحدش يقول لي محدش يتفرج عليه محدش يقول لي كده لأنه يعني لما وإحنا ماشيين في الشارع لو لقينا حد قلع هدومه ملط ما تقوليش ما تبصش ده فعل فاضح في الطريق العام وأيضا ده فعل فاضح على الفضائيات
ومحدش يقول لي محدش يتفرج عليه محدش يقول لي كده لانه يعني ما واحنا ماشيين في الشارع لو لقينا واحد قلع هدومه ملط ما تقوليش ما تبصش ده فعل فاضح في الطريق العام وايضا ده فعل فاضح على الفضائيات ايضا يجب التوقف امامه عندك حق لأنه فعلا تعرية تعرية لحقيقة الإسلام وينطبق عليه هذا الكلام لكن أحب أقول لك اترك الناس تختار ما تشاء ولا أنت لا تؤمن بحرية العقيدة حتى التي في القلب بين الإنسان وبين الله وبهذا تصير أكثر تشددا من ضيفك فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة المفتي في حلقة سابقة معك الذي أقر حرية العقيدة في القلب بين الإنسان وبين الله دون إشهار من أجل النظام الذي لا يقر حرية العقيدة قالها علانية وكنت أراك في ذلك البرنامج مع المفتي تدافع عن حرية العقيدة عكس ما رأيتك في هاتين الحلقتين مصادرا حتى حرية الاعتقاد القلبي بين الإنسان وبين ربه أخشى أن تطالب المسلمين أن يتصرفوا كالنعامة ليعيشوا في أمان وهمي هذا وهم يا عزيزي خلي الناس تفكر وتشوف وتعتقد بما تريد ثم نأتي إلى النقطة السادسة وهي تناقضات جلية قال المضيف قال الضيف ضيف البرنامج إذا كان عندي واحد يعتقد بدين أنا لا يجوز أن أسفه هذا الدين بل إن القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني الآلهة اللي بيعبدوها المشركين الآلهة الأوثان ما نسبش الأوثان دي ده كلامه بعدين يقول إحنا منهيين عن سب الأوثان الأصنام مش الأديان إذا كان عندي واحد يعتقد بدين أن لا يجوز أن أسفه هذا الدين بل إن القرآن اللي هو بينتقد طول النهار وطول الليل يقول لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآلهة اللي بيعبدوها المشركين الآلهة الأوثان ما نسبش الأوثان دي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم احنا م- منهيين عن سب الأوثان هنرد على ده حتى نقول له ايه الأصنام يعني مش الأو- الأديان الأصنام مش الأديان الأصنام مش الأديان وتعليقي يبدو أن هذا الكلام شكله حقيقي لكنك تقول عقب ذلك مباشرة ما يناقض هذا الكلام إذ تقول أنا مش عايز أرجع للكتاب المقدس وأشوف الأصفار اللي بتقول إنه أحد الأنبياء نعم نام مع بناته الله وأحد الأنبياء خان أبوه وأحد الأنبياء عمل إيه في أخته هذا كله عبث ولا يصح أن ينسب للأنبياء أنا مش عايز أرجع الكتاب المقدس وأشوف الأسفار اللي بتقول إنه أحد الأنبياء نام مع بناته وأحد الأنبياء دخان أبوه وأحد الأنبياء عمل إيه في أخته هذا كله عبث ولا يصح أن ينسب إلى الأنبياء الله يعني بدأت تسب الكتاب المقدس وهو دين وليس مجرد صنم ألا تعلم أن الكتاب المقدس قال الجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله أنبياء وغير أنبياء حتى محمد نفسه نبيك أخطأ وقال كده بالنص كل واحد معترف على نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة وقال لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى فقيل له ولا أنت يا رسول الله فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ما عرفتش الكلام ده عندك ده موجود في تفسير القرطبي الجزء الأول صفحة 380 ولكن هذا المغرض يسب الكتاب المقدس في الوقت الذي يقول أنه منهي عن أن يسب الأوثان وعجبي أرأيتم يا أحبائي أن ما يقولونه باللسان شيء وواقع وأفعالهم شيء آخر نعم إنه دين التقية والكذب والتناقض نأتي إلى تخوفات هستيرية الرعب من قناة الحياة والبلطوك يقول المذيع في ناس كتير أول ما طلع أبونا زكريا قالوا لنا سيبوه سيبوه ما حدش يكبره ناس كتير اول ما طلع قالوا لنا ايه سيبوه محدش يكبره محدش ي- مش عارف ايه لا كفايه يا ترى مين الناس اللي قالوا لك الكلام ده ولا هذا قالوا هذا كلام مخلصين أم تخفوا وراءه حتى لا يحرجهم أحد في المطالبة بالرد على ما يقال عموما بالرغم من كلامهم أحب أن أوضح لك أن قناة الحياة ولدت بنعمة المسيح كبيرة في رسالتها وأهدافها وتأثيرها وما كانتش في حاجة إلى من يكبرها ثم قال معبرا عن التخوفات الهستيرية من تأثير القناة يا جماعة خافوا على شباب صغير بيسمع كلام زي ده ثم أكمل موضحا الرعب من غرف ال Paltalk فقال وبعدين مش القضية قضية المحطة قضية إنه على ال Paltalk اللي هو أكتر site فيه تشات وفيه يعني discussion على النت بعدين هي مش قضيه قضيه المحطه قضيه انه طبعا آه، على ال Paltalk اللي هو اكتر آه، آه، site فيه تشات وفيه آه، يعني discussion على النت الراجل ده حاطط حاجته وكشف عن الذعر من مواقعنا على الانترنت قائلا الراجل ده حاطط حاجته الشباب لو ما بيشوفش المحطة دي بيشوفوا الكلام ده على الانترنت الراجل ده موجود على ال Paltalk ال Paltalk ده بيخش فيه كل شبابنا ال Paltalk ده قوي اللي ما بيتفرجش على القناة بتاعته بيخش على ال Paltalk وزكريا نفسه بيخش يعمل تشات مع مع الناس Paltalk ده بيخش عليه كل شبابنا حضرتك لما بتنام بالليل يا مواطن يا سعودي يا مواطن يا قطري يا مواطن يا لبناني كلكم تخشوا العيال بتروح على ال Paltalk ال Paltalk ده قوي بس حاجه ضخمه حاجه كبيره اللي ما بيتفرجش على القناه بتاعته بيخش على ال Paltalk وال والزكريا نفسه بيخش يعمل شات مع الناس وابتدأ يلعب على الأسطوانة المشروخة وشماعة الص- الصهيونية فقال مين اللي بيملك ال Paltalk؟ ده أحد أدوات الصهيونية العالمية ولكن الله يستخدمك في الدعاية للقناة والنت وال Paltalk إذ قلت أنا ما بقول لكمش المحطة بتاعته تعالى اتفرج عليها لكن وجود الاشياء دي على النت ووجودها على اليوتيوب ووجودها على البالتوك ويستخدمها ويستخدمك الله ايضا لعرض جزء من احدى حلقات حوار الحق وقلت احنا حضرنا حضرنا لحضراتكم اجزاء من الكلام عشان فيك ناس ناس كتير اكتشفنا انها ما تعرفش ايه الموضوع تعرفش ايه هو البلتوك ولا ابونا زكريا ولا قناه الحياه احنا حضرنا لحضراتكم اجزاء من الكلام عشان في ناس كتير اكتشفت انها ما تعرفش ايه الموضوع ما تعرفش ايه هو البالتوك ما تعرفش مين زكريا ما تعرفش مين قناه الحياه بعدين قعدوا سنين يقولوا لنا ايه يا جماعه آم، على فكره آه، يعني آه، آه، انتوا آه، مدينه قيمه لما تناقشوه تديله قيمه وهكذا تولى المذيع التعريف بهذه الخدمات المباركة فالله يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة ولعل حالة الرعب الهستيرية أفقدته توازنه فسخره الرب لتحقيق هدف من أهدافه ولا يسعنا إلا أن نشكره على هذه الخدمة الجليلة التي أداها دون أن يدري هذا ما سمح به الوقت لنا أيها الأحباء اليوم ونرجئ بقية الأحاديث أحبائي إلى حلق إلى الحلقات القادمة آه، لنتكلم فيها عن بقية النقاط العشرين والرب معكم ويبارك حياتكم ونلتقي عن قريب بنعمة الله في حلقاتنا القادمة سلام الله معكم آمين